فاصبر لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد لازلنا في هذه الحلقات التي استقطعنا بها برنامجنا الجميل حلقات هذا خلق الله وأيضا نحن في خلق الله لازلنا نرى العجائب ونرى الطرائف ونرى الغرائب في خلق الله سبحانه وتعالى فمن غرائب وطرائف خلق الله سبحانه وتعالى أن منهم ضال ومهتدي ومنهم عال ومتدني ومنهم ومنهم مستقيم ومنحرف الحقيقة مهما تحدثنا عن انحراف هذه الفئة فئة الشيعة لن نستطيع أن نوفيها ما تستحق الحقيقة آه يعني آه غبت عنكم الأسبوع الماضي وهذه الظروف خارجة عن إرادتي ولكن تعالوا نستكمل آه كما وعدنا في هذه المرة بإذن الله عز وجل سنتحدث مع عامة الشيعة عامة الشيعة يعني الناس الذين غرر بهم في ناس طيبين كتير جدا أئمة الشيعة والناس يعني اللي المفروض أنهم أئمة ولهم علوم في الشيعة أو في التشييع بمعنى أصح هم دول اللي بيتعمدوا الباطل ودول اللي بيتعمدوا مخالفة الحق وهم دول اللي بينصرفوا عن الهدى وهم دول الذين إذا رأوا ألف دليل لا يتبعوه لأنهم مش معترفين أصلا بالأدلة دي لكن الطيبين الناس اللي لسه م م لم يتدنسوا بهذه ال ال ال الخرافات وبهذه العداوات المستحكمة لأهل الحق مثل الأنبياء والرسل وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم دول محتاجين يفهموا الحقيقة لفت نظري لما دخلت على مقاطع الحلقات بفضل الله سبحانه وتعالى اللي بنقدمها لفت نظري حلقة قدمناها من سنتين لو تتذكروا حضراتكم في برنامج عبر وعبارات كانت موجودة في رمضان قبل الماضي الحلقة دي كانت بتتحدث عن ياسر الحبيب الكويتي الذي الذي استبعد من الكويت بسبب سبه للصحابة الكرام ولسيدة عائشة رضي الله عنها وكنا جبنا قد ايه هو يعني بيحقد و وفي صلاته يلعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنها وعن الجميع وحفصة أيضا رضي الله عنها وبعد كده الحقيقة جبنا له مقطع والمقطع ده موجود ومنتشر جدا واحنا ما اخترعناهوش المقطع ده موجود وهو بيتراقص في لاس فيجاس في امريكا يعني حي كله فسق وكله رقص وكله خمور وكله ميسر وقمار والحقيقه لما جبناه هو زعل جدا وفي قناه لي يعني زعلت جدا جدا و بدأوا يحاموا عنه ويدافعوا عنه وهكذا هم الحقيقة لما اتكلمنا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما زعلوا برضه وقالوا بقى أبو بكر في أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنا مش عارف هم بيحقدوا على أبو بكر ليه يعني احنا هنعمل لسه حلقات جاية إن شاء الله بإذن الله تعالى كتيرة يعني هم بيحقدوا على ابو بكر يا ترى عشان كان خليفة النبي عليه السلام ولا كان عشان نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هو ثاني اثنين إذ هما في الغار ولا هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته ولا هو اللي نصر الدين ده بماله وبنفسه وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر معه ولا هو الذي تقاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاسم مع النبي صلى الله عليه وسلم الكفاح والجهاد من أجل هذا الدين من أعل- من أجل إعلاء كلمة التوحيد ومن أجل تثبيت أركان الحق يعني ما تعرفش هم هم جابوا عداوتهم لأبي بكر دي منين وكذلك عمر رضي الله عنه آه، آه، هم برضو بيحقدوا على عمر جدا طب يا ترى هم بيحقدوا على عمر ليه يا ترى عشان دخل الإسلام في بلاد فارس اللي هم كانوا فيها وكان أصلها مجوس وعباد نار ولا يا ترى عشان كان فاروق في العدل والحق وكان آه، آه، لا يحابي ولا ولا يوالي أحدا إلا لله تعالى ولا يقول كلمة إلا كانت آه، في الحق وللحق وكان يحكم بالعدل وكان سيفا بتارا طب يا ترى هو كانوا بيعملوا كده ليه الحقيقة الموضوع ده آه، يعني آه، أثار ناس كتير موجودين حتى على النت وموجودين أيضا من الشيعة آه، الذين يستمعون إلى أئمة الشيعة طبعا أئمة الضلال الذين آه، آه، اللي بقى بيتكلموا على آه، علي رضي الله عنه اللي بيتكلموا على أبو بكر وعمر رضي الله عنهم من ضمن اللي قالوه لما بفضل الله سبحانه وتعالى آه، ذكرنا أن عمر آه، لو كان نبيا آه، لكان عمر والنبي عليه الصلاة والسلام زكى عمر تزكية فواحد فيهم سأل من تحت طب بالله عليكم يا جماعة دلوني فين الأدلة والأحاديث اللي بتقول إن عمر له هذه المنزلة العظيمة الحقيقة الموضوع ده لفت نظري إن في كتير من الشيعة مغرر بيهم ونفسهم يعرفوا الحق بس أئمتهم مخبيين عليهم الموضوع ده احنا هوري لكم بعض هذه الأدلة لكن بعد ما نشوف حلقتنا الليلة دي ونشوف احنا آه، معانا ايه آه، الحقيقة احنا بإذن الله عز وجل هتكون آه، الليلة دي عن عقائد الشيعة تجاه آه، آه، آه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجاه القرآن وتجاه آه، أرض الحرمين احنا اتفقنا ان احنا هناخد بضع حلقات ودي حلقتنا آه، الثالثة في عموم عقائد الشيعة في عموم عقائد الشيعة يعني عقيدتهم في زواج المتعة عقيدتهم في العبادات عقيدتهم في كذا عقيد- عقيدتهم في آه، آه، آه، آه، تجريح نفسهم عقيدتهم في الصلوات عقيدتهم في المهدي المنتظر عقيدتهم في أهل السنة عقيدتهم في الصحابة عقيدتهم في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا دي عقائد مهمة جدا فدي هنجملها كلها بإذن الله عز وجل في بضعة حلقات وبعدين نمسك واحدة واحدة بقى ونعرف هم بيفكروا ازاي بشكل تفصيلي تعالوا النهارده نشوف ادي اول حلقه آه، هنتكلم فيها عقيدتهم تجاه النبي عليه الصلاه والسلام احنا طبعا قبل كده شفنا كلامهم عن ال- عن ال- المأكولات ازاي طبعا اتعمل المشمش ونبي المشمش عندهم وعرفنا عقيدتهم في اكل الجبنه وان لازم يتحط عليها جوز هند والا ل- ل- ما- ما تبقاش مباحه عرفنا عقيدتهم في اكل الفول وان الفول ده حرام عشان بيعمل غازات بتاذي المهدي في في في سردابه وعرفنا طبعا البطيخ المؤمن والبطيخ الكافر البطيخ المؤمن هتلاقيه تفتح البطيخه تلاقيها بطيخه حمراء وم- ومسكره آه، آه، دي بطيخة مؤمنة بعلي رضي الله عنه ودي آه، موالية طيب والبطيخة آه، ال- القرعة البيضة اللي هي مش حمراء وكمان ماسكة دي بطيخة كافرة بعلي يعني لا توالي يعني حضرتك كده لو رحت الفكهاني وقلت له اديني بطيخة وفتحها لقيتها بيضة اعرف ان دي بطيخة كافرة لا تأكلها طبعا انا بمزح اوعى حد يصدقهم دول ده ربنا يهديهم وطبعا حضراتكم آه، عرفتوا الفتاوى آه، ال- آه، يعني ال- الخطيرة جدا في أكل ال- آه، ال- ال- الموز والخيار والحاجات دي عندهم عندهم ده لسه في كمان من يعني من آه، من من اختراعاتهم آه، ازاي المخلوقات اتسمت يعني سميت آه، ليه العصفور اسمه عصفور هتستغرب جدا لما تعرف ان العصفورة دي كانت حجمها قد النعامة وكان اسم اسم المخلوق ده فور مش مش مش عصفور فتقريبا برضو نفس الموضوع آه، آه، غضب عليه آه، علي رضي الله عنه لانه لم يواليه فاتسخط بقى صغير جدا ما بقاش اسمه عف... اسمه فور بقى اسمه عصا لانه عصا لانه عمل ذنب لانه عمل معصيه بقى اسمه عصا فور يعني عصفور ودي طبعا التسميه الجديده التي اطلقت عليه بعد معصيته كل الكلام ده هتحس انه قليل جدا جدا لما تدخل بقى في الجد وتشوف عقيدتهم ايه في النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة اللي لادي احنا معانا آه، كلنا عارفين ال- آه، ح- حياة النبي عليه السلام كانت مشهورة ومعروفة آه، كلنا عارفينها النبي عليه السلام آه، ولد آه، في مكة في عام الفيل آه، آه، مات أبوه قبل أن يولد آه، صلى الله عليه وآله وسلم وأمه آه، أوكلته أو آه، أوكلت رعايته ورضاعته إلى حليمة السعدية كلنا عارفين الكلام ده مين مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية طيب آه، لا، الشيعة بقى عندهم من, من الذي أرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي أرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة هو عمه أبو طالب يعني و وكسفتاه وحسرتاه على ما قالوه يعني ما جابوش مثلا امرأة أخرى ما جابوش حد تاني ما جابوش مثلا آه، آه، آه، زوجة عمه معايا آه، آه، السيدة فاطمة بنت أسد ولا لا ده جابوا إيه ده جابوا رجل وقالوا أنه قد أرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم تخريف ما بعده تخريف تعالوا و... وبالحال يتضح المقال تعالوا نسمعهم هم بيقولوا الكلام ده بنفسهم ونسمع بيقولوا ايه كيف رضى عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفضلوا معايا
اسمه في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب يحبك لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بعد عاش النبي حياة مادية عاش كطفل طفل واحتاج لأن يرضع ولم يكن هناك من مرضع ولم يكن هناك من أحد فالله ألهم أبا أبا طالب عليه السلام والله يلهم عباده مفترض نتفق إحنا وياكم بهذا الشيء فوضع ثغر النبي على صدره الله أجرى اللبن في ثدي أبي طالب وشربه النبي صلى الله عليه وسلم
و- والله فعلا بدون تعليق بدون تعليق جابوا منين الكلام ده وده بقى نبينا عليه الصلاة والسلام مش أي حد معايا لا بنتكلم على جبنة ولا بطيخ ولا فول لا ده رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي إذا وقفت أمامه آه، يعني انصهرت حياء وذبت خجلا النبي عليه السلام حاجة تانية خالص النبي عليه السلام الكلام عنه ليس كالكلام عن غيره الكلام ده هيبدأ بقى طبعا يظهر فجا لما تسمع ان النبي كان شيعي بيقولوا ان النبي عليه السلام كان من الشيعة تعالوا اسمعوا هذا الرجل أيضا ماذا يقول وهو أحد علمائهم ودعاتهم تفضلوا معنا
رسول الله بعد أنكم تسألون هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان شيعيا أو أمريا طبعا أم هذا في هذا الكلام الشريف أصرح أصرح دليلا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنحن كشيعة إنه يعتقد نفس العقيدة
يعني ده معناه ان النبي عليه السلام كان شيعيا الحقيقة حض- حصلت مناظرة كان آه، آه، على عهد آه، محمد رضا بهلوي حاكم إيران السابق الراجل ده كان دايما يسمع ان الشيعة ضد السنة وان الشيعة دايما يجرحوا في اهل السنة وانهم بيكرهوهم وانهم ففي يوم قال لهم طب تعالوا اعملوا مناظرة قدامي هاتوا الشيعة وهاتوا السنة وتناقشوا قدامي عشان اعرف مين اللي صح ومين اللي غلط قالوا له طب الموضوع يبقى ايه قال لهم الموضوع يبقى مين الاصل في هذا الدين مين اساس هذا الدين السنة ولا الشيعة اللي يثبت ان هو كان الاصل في هذا الدين والتاني جه بعديه كان فرع عليه كان يعني جاي من غير آه، اصل ليه يبقى آه، يبقى ال- الاصل هو الحق واللي جه فرع عليه واللي جه بعديه يبقى هو الباطل لو كان اهل السنه هم الص- هم الاصل يبقى الشيعه على باطل ولو كان الشيعه هم الاصل يبقى اهل السنه على باطل انا بسالكم سؤال قبل ما اكمل لكم ال- آه، الموقف ده انتوا عارفين مين الاصل في هذا الدين اهل السنه ولا اهل الشيعه طبعا السنه النبي عشان قال عليكم بايه بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجز فالسنه هي الاصل واهل السنه هم الاصل هو كان هو ذكرت كلمه شيعه اطلاقا على عهد النبي عليه السلام او في عهد الصحابه الكرام الا بعد ما آه، آه، آه، انحرفت فئة من اليهود وأرادت أن تشيع المسلمين ولبست لباس الشيعة وأرادت أن تنشئ لنفسها فرقة وهي فرقة الشيعة وأنهم يدخلوا المسلمين فيها عشان يبعدوهم عن دينهم كما ابتعد اليهود والنصارى عن دينهم تماما بنفس السنن وبنفس آه، تعظيم الأولياء والأضرحة وهكذا فكان السنة هم الأصل المهم آه، كانت المناظرة ما بين 11 واحد من السنة و11 واحد من الشيعة فدخل الناس وقعدوا اخدوا اماكنهم والشاه بقى موجود ووسائل الاعلام بتصور جه واحد من من اهل السنه اللي هو كان قائد ل- لقائد ال11 من من اهل السنه هو واحد وهم عشرة وراه فقال لهم آه، انا عايز اعمل حاجه زي ما هنقول آه، دليل هم هيقولوا لا ده مش صحيح هنقول لهم البخاري ومسلم يقولوا مش معترفين او ده كذا فهم ما بيقتنعوش بادله طب نعمل ايه قال لهم انا هعمل حاجه بس زي ما اعمل تعملوا زي بالظبط قالوا له خلاص موافقين دخل فلما آه، توسط آه، القصر وداخل عشان يسلم على الشاه راح قلع جزمته وراح واخدها وحاططها في ايده التانية وسلم على الشاه وهو ماسك الجزمة ووسائل الاعلام بتصور كان منظر محرج جدا راحوا العشرة التانيين على طول راحوا موطيين على جزمهم قلعوها وحطوها في ايديهم وراحوا مسلمين على الشاه كل واحد داخل عمال يسلم ومعاه الجزمة يسلم ومعاه الجزمة الشاه آه، آه، آه، يعني زعل بس ما اتكلمش اما جم قعدوا الشيعة ال11 واحد قعدوا على المنصة بتاعتهم واهل السنة قعدوا على المنصة التانية فلما قعدوا اهل السنة راح برضو صاحبنا السني ده راح حاطط الجزمة بتاعته على المكتب راحوا العشرة التانيين حاطين الجزم زي ما هم آه، آه، اتفقوا بالظبط فطبعا وسائل الاعلام بتصور شايفين جزم جزم جزم قدام الصور قدام آه، آه، آه، على المكاتب فوق ال فوق ال الترابيزات فالشاه زعل جدا قال لهم أنتوا جايين تقابلوني وانا شاه ايران جايين تحطوا جزم على ال- ال- المكاتب فالرجل كان ذكي رئيس اهل السنه ده كان ذكي قال له معذره ايها الشاه لقد جاءنا حديث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيعه قوم يسرقون الاحذيه قال له الشيعة احنا جالنا حديث ان الشيعة بتسرق الجزم فاحنا خايفين عليها فهب الرجل الشيعي غضبا فقال له كذبت لم يكن شيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل السني قال له ولكن كان هناك سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفق شاه إيران وصفق الحاضرون على أن هذا الرجل السني أثبت بكلام الشيعة ان الشيعة ما كانوش موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وانما كان موجود اهل السنة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تعالوا بقى نشوف هم آه، آه، بيعملوا ايه آه، هم بيكرهوا السنة واهلها بل وبلاد السنة واللي عايشين فيها ايه احب البلاد الى الله احب البلاد الى الله مكة طيب آه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من مكة في الهجرة قال لأنت أحب البلاد إلى الله وأنت أحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت طيب هم بقى بيحبوا مكة والمدينة أبدا هم بيحبوا فقط بيحبوا فقط قبر فاطمة بس ولكن بعد كده كل ده لا كعبة ولا حرم ولا غيره ولذلك هم بي- بيحاولوا يعملوا آه، شبه الكعبة بيحاولوا يعملوا كعبة عندهم لحد ما ربنا ييسر عليهم إن شاء الله ويدخلوا بلاد أهل السنة ويروحوا الحرمين ويهدموا الحرم المكي ويح- ويهدموا الحرم المدني ويبنوها وما يكونش فيها ذرة ذرة من البناء الذي بناه أهل السنة لأنهم بيعتبروا أن دي آه، نجسات محطوطة في الحرمين الشريفين عشان كده هم بيعملوا عندهم ماكتات للكعبة الشريفة يروحوا بقى يطوفوا عندها ويعملوا عندها آه، لحد ما ربنا ييسر ويهدوا الحرمين ولو مش مصدقين حضراتكم تعالوا شوفوا المشاهد الجاية عشان تعرفوا هم تصورهم ايه في الكعبة ويتمنوا الكعبة تروح فين هتروح فين يا ترى هتروح في منطقتين الأولى عاملينها في ايران عاملين شبه الكعبة في ايران حتى العسكري ملبسينه زي العسكري دققوا النظر اللي انا هسيبكم تشوفوا والتانية حاطين كعبة ايضا في كربلاء آه، جنب قبر الحسين تعالوا نشوف الاتنين وهسيبكم ت- ت- ت- تشاهدوا اول مشهد اتفضلوا معايا
ننبئكم
الأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت
يعني هم عاملينها في صاله مغطاه عشان برضو تبقى ايه يبقى الدنيا رايقه مفيش زحام الناس بدل ما كل من جنس آه، المسلمين من كل مكان آه، آه، يعني مصري على عربي على اوروبي على باكستاني على هندي على بنجالي على غير لا يبقى فارسي وايراني وانتهينا على كده ويبقى حج لوحدهم ومع نفسهم ومحدش يضايقهم ويعملوا اللي هم عايزينه حتى ملبسين العسكري نفس الزي اللي لابسه اخواننا آه، العسكريين في آه، المملكه ربنا يحفظ الجميع من من سوء الشيعه. عشان بس تعرفوا هم عايزين يعملوا ايه هم عايزين ي- يقضوا على اي حاجه اهل السنه مشوا فيها حتى لو كانت الحاجات دي هي الحرمين وكانت الكعبه عايزين يزيلوها من على وش الارض وتعالوا شوفوا حتى ده احنا شفنا الكعبه اللي في ايران تعالوا بقى شوفوا اللي في العراق في كربلاء جنب قبر الحسين عشان يروحوا يزوروا الم- ال- الكعبه الجديده جنب قبور آه، آه، آه، قبور الحسين طبعا والصالحين اللي هناك اتفضلوا معايا شوفوا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب
كده عرفنا عقيدتهم في النبي عليه الصلاة والسلام وكده عرفنا آه، ده بعضه لكن كل كل حاجة بنقولها هنفرد لها حلقة كاملة طيب آه، عقيدتهم بقى ايه في القرآن القرآن القرآن كلام ربنا اللي احنا ماسكينه وبنقراه وبنحفظه و- و- وفيه بقالنا سنين وأفنينا بفضل الله سبحانه وتعالى حياتنا في سمعه وفي تلاوته وفي تحفيظه وفي حفظه أنا معايا بفضل الله سبحانه وتعالى إجازة من أعلى إجازات العالم في القرآن, في القرآن الكريم فضيلة الشيخ الزيات مفيش حرف اتقرا غلط القراءات كلها معروفة ومحفوظة القراءات السبعة والقراءات العشرة و- وكل كل حرف فيه محسوب ومعروف ربنا سبحانه وتعالى من أشهر ما أكرم الله به سبحانه وتعالى كتاب الله سبحانه وتعالى الحفظ قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون طيب هم عقيدتهم تجاه القرآن تجاه عقيدتهم تجاه القرآن أنه محرف أنه محرف التحريف ده أنا هجيب لكم عليه بعد كده في الحلقه بتاعته هجيب لكم كام صوره بيقولوا عليها محرفه في كام بيقولوا ان في 70 صوره متشاله وفي 700 صوره مش عارف مالها وان في قران مخصوص لفاطمه وفي قران مخصوص لعلي رضي الله عنه وفي كل ده متقال في كتاب الله عز وجل العجيب الغريب انك ما تلاقيش ولا واحد فيهم حافظ للقرآن كاملا وما تلاقيش ولا واحد فيهم يعرف يقرأ القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى وإنما يقرأ الحاء هاء ها، والعين ألف كأنما يكون ب- بالضبط أعجم عليه أو آه، آه، آه، حبس عن القرآن الكريم وده آه، من سوء أعمالهم حرموا بركة كتاب الله سبحانه وتعالى تعالوا الأول نشوف هذا الرجل بيقول إيه على كتاب الله سبحانه وتعالى ونشوف ونسمع بكلامهم وبمواقفهم إن القرآن متحرف من وجهة نظرهم وتعالوا نشوف
الآية هكذا كانت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها خلص أنا بعد ما أعلق أنا بس أقول, أقول لك كلام لو أرد أعلق أكو مكان تعليق هواية أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم ين- يندونوا للقرآن السلطة كان موقفهم ضد آل محمد شو طبيعي ما يصرف لهم هاي الكلمة يخلوها صار ما صار
لا هي نصدق واحد من اتنين يا اما نصدق ربنا سبحانه وتعالى يا اما نصدقهم هم طبعا نصدق الله ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا الرجل يقول ان الله قال في سوره ال عمران ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران قال ما كانتش كده لا امال كانت ازاي لا وقال وآل محمد يعني عايز يقول ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين قال بقى لما جه ابو بكر حذف الايه دهي هو ما كانش بايد ابو بكر اساسا ان كان ابو بكر رضي الله عنه هو اللي, اللي اللي جمع القران الكريم وجمع القران الكريم على عصره بس مش ابو بكر اللي جمعه الصحابه من امثال ابي بن كعب وزيد بن ثابت هم اللي جمعوا آه، القران الكريم وابو بكر ما كانش ليه دخل في الموضوع الا انه اعطاهم ال- السلطه واعطاهم الامر بان هم يجمعوه لكن مش ابو بكر اللي جمعه خلاص وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حفظ كتابه سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض المسألة المسألة م- مش كده وبعدين آه، يعني برضو أحب أن أنا آه، أقول لهذا الجهبذ القزويني آه، ده الإمام القزويني عندهم بقى ده الجهبذ الكبير قوي أقول له يعني ومن أين أتوا آل محمد هم آل محمد عليه الصلاة والسلام جم منين ما هم من آل إبراهيم مش نبي الله إبراهيم أبو إسماعيل عليه السلام وإسماعيل أبو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنا ابن الذبيحين عليه الصلاة والسلام يقصد الأول والده عبد الله الذي كان سيذبحه أبوه للأصنام والثاني الأكبر جده إسماعيل وهو الذي كان آه، سيذبحه أبوه أيضا لكن بأمر من الله سبحانه وتعالى طيب ما هم دول ما هم دول من دول لما يقول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم طب ما هو آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هم دول آل محمد لأن هم من بعض هو نفس ال- نفس الذرية نفس الذرية فإضافة آل محمد من عندهم و- واتهامهم لأبي بكر رضي الله عنه أنه قد حذفها هذا باطل وضلال آه، الحقيقة أنا كنت آه، آه، لسه حالا هقول لكم آه، آه، الأدلة على آه، تزكية النبي عليه السلام آه، لعمر لكن آه، ن- نشوفها بعد الفاصل بإذن الله عز وجل ابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله نلتقي بعد الفاصل
خوف ونعوم أوسكار Super TV Shop دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حميد أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بيها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز نقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
شعرك دايما أجمل دايما أجمل
اهلا بكم اخواني واخواتي اولادي وبناتي تعالوا بقى كده بالراحه وبهدوء الناس دي ليه ب- بتشتم الصحابه احنا قلنا هم بيشتموا الصحابه ليه كل ما تبص وتدقق النظر في حياه الصحابه تلاقيهم هم اللي بلغوا الدين هم اللي شالوا الامانه هم كانوا الخلفاء آه، هم اللي دافعوا عن النبي عليه السلام هم اللي حموه هم اللي آه، دفعوا أموالهم هم اللي جاهدوا الكافرين الإمام مالك رحمه الله قال من سب الصحابة فقد كفر كده على طول ليه؟ قال لأنه لا يراد سب الصحابة وإنما يراد سب رسول الله ليقال أن الله لم يحسن اختيار أصحاب محمد لمحمد المراد مش سب الصحابة ده المراد هو ال- الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام والطعن في دين الإسلام والطعن في الله نفسه سبحانه وتعالى ليقال أنه لم يحسن اختيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب احنا دلوقتي لو الصحابة شتموا وسبوا طيب مين اللي بلغنا الأحاديث مين اللي بلغنا القرآن الكريم مين اللي حمل لنا هذا الدين مين اللي نشر الإسلام في العالم كله مين اللي دخل الإسلام مصر كان عمرو بن العاص طب ومين اللي مدخل الإسلام آه، آه، في بلاد فارس طب ما هو عمر طب مين اللي مين اللي مجمع القرآن ما هو أبو بكر مين اللي فتح الفتوح ومين اللي آه، هزم آه، الروم سبحان الله العظيم ما هم دول الصحابة انتوا انتوا متخيلين يا جماعه لو ان الصحابه آه، كذبوا واوذوا وشتموا واتهموا بالكذب و- وخلاص ما بقاش في دين وانا اقول لكم على مفاجاه آه، انتوا عارفين معظم العبادات حتى اللي بيعملوها الشيعه صلاه وركوع وقيام وسجود وحتى الوضوء واحد من الصحابه اللي رواه اكيد واحد من الصحابه اللي رواه طب هم لو مكذبين الصحابه يبقى يبقى ايه بقى ما كانش فيه في الدنيا غير علي رضي الله عنه اقول لكم على حاجه عارفين حديث الوضوء وانا هجيبه لكم باذن الله عز وجل حديث الوضوء اللي هو فيه آه، آه، وصف الوضوء كاملا رواه بضعا من الصحابة يعني عدد قليل من الصحابة رضي الله عنهم الوضوء ده والشيعة بيتوضوا آه، آه، الوضوء ده هو أنا عايز أسألهم بس مين اللي بلغهم هذا الحديث هم بيعملوا بالوضوء ده هو على إن مين اللي بلغهم الحديث ده هتعرفوا المفاجأة دي بإذن الله تعالى في المرة الجاية آه، وزي ما اتفقنا احنا في كل آه، حلقة هنجيب دليل على آه، آه، كلام آه، النبي دليل من كلام النبي عليه السلام أو من من القرآن آه، في فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليزول اللبس عند الناس عشان يعرفوا مين أساسا اللي بيتكلم من غير أدلة احنا عندنا بفضل الله تعالى البخاري ومسلم دول أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى تزكية عمر رضي الله عنه كانت على لسان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ولما النبي عليه الصلاة والسلام يزكي واحد يبقى ربنا مزكيه ليه لأن نطق رسول الله وحي من عند الله سبحانه وتعالى قال قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة يبقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الله عز وجل طيب تعالوا بقى نشوف في واحد طلب آه، طلب طلب مني على النت قال يا جماعة هاتوا لي الاحاديث اللي بتقول ان عمر ها فيه فيه صفات من النبوة اولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا هقوله لكم بعدين نعرضه على الشاشة بعد بعد ما ما اقوله هنعرضه على الشاشة باذن الله عز وجل شو النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون يكلمون يعني ال- الملائكة بتحدثهم من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد لو في حد الملائكة بتكلمه فعمر عمر آه، يكون من المحدثين تعالوا بقى نشوف كده الحديث ده اهو اهو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء الملائكة بتكلمهم وهم مش من, مش من أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر الحديث ده فين أخرجه البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزء الثاني صفحة 194 صفحة 194 الحديث قدامكم بالجزء والصفحة ورقمها خلاص تعالوا بقى نشوف آه، يعني آه، ادي الاخ الكريم سواء كان بقى من من آه، يعني من اهل السنه او حد بيغرر بيه من من الشيعه وبيفهمه غلط ادي ادي الحديث وادي مكانه وهو في اصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وهو في صحيح البخاري تعالوا نشوف بقى الحديث الثاني اللي هو ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر يعني لو في نبي يبعث مرة تانية بعد النبي عليه الصلاة والسلام لكان مين عمر الحديث ده فين صححه الحاكم وفقه الذهبي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 327 وصحيح الترمذي رقم 2909 وصحيح الجامع س- رقم 5000 284 ومشكاة المصابيح رقم 5992 حضراتكم قدامكم نص الحديث قدامكم تخريجه على انه آه، آه، يعني حديث صحيح كما ترون الآن بمصادره بمصادره يبقى احنا دلوقتي آه، ده جزء من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكل مرة هنوالي ونتابع, ونتابع من من- بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير الأئمة الصالحين الموثوق بهم وفيهم من أهل الصلاح على ما على مدار عمر الإسلام هتلاقوا ما في واحد قدر يطعن في واحد من أصحاب النبي عليه السلام ولكن الشيعة عايزين يطعنوا في الصحابة رضي الله عنهم فلا يبقى منهم أحد موثق ولا معدل ولا موثوق فيه وعايزين يطعنوا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعايزين يطعنوا في أئمة الإسلام ثم يطعنوا في آه، آه، عبادات المسلمين وفي القرآن الكريم بل وفي النبي عليه الصلاة والسلام هم بيقولوا بيقولوا النبي كان شيعي كما كما رأيتم وسمعتم الليلة طبعا الكلام ده يعني لن يمر من مرور الكرام ال- الحاصل انهم فيهم عقيدة كمان لهم عقيدة في اهل مصر عشان تبقوا واخدين بالكم لهم عقيدة في اهل مصر وده احنا لسه فيه معانا جايين هم عقيدتهم في اهل مصر عقيدة آه، آه، يعني آه، انتم لن تتخيلوها الان ولكن آه، باذن الله عز وجل قد تكون في وقت قريب عاجل ه- هنشوف مع بعض هم بيعتقدوا ايه في اهل مصر بالظبط وايه الاسباب اللي هم بيكرهوا عشانها اهل مصر ده من زمان وبيتمنوا ان هم يغزوا مصر حتى ياسر الحبيب آه، آه، في حديث النهارده بيقول بيقول آه، احنا هندخل مصر بالقوه وهنعمل الحسينيات وهنعمل آه، ال- اللطميات في مصر بالقوه هو بيقول كده وانا بقول له والله ما هتقدر لان المساله مش مساله قوه مسألة مصر كانت أكتر من 200 سنة حاكمينها شيعة الفاطميون كانوا من الشيعة وهم اللي حتى اللي أقول لكم على ح- يعني كان آه، آه، يعني مفاجأة غريبة جدا هم أنشأوا الأزهر حتى يشيعوا به الناس فأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يحول الأض- الأزهر إلى أهل السنة مع- من خلال صلاح الدين الأيوبي وأخذه منهم صلاح الدين الأيوبي وعادت مصر سنية مرة أخرى مصر بطبيعتها بتحب أهل البيت وبتحب الصحابة رضي الله عنهم وتأبى أن يشتم أحد منهم مصر طول عمرها بتدرس في مناهجها الدراسية وبتشوف على شاشاتها تعظيم الصحابة رضي الله عنهم قولوا لي كده حتى في المسلسلات وفي الأفلام العادية أو في الأفلام الدينية إمتى امتى في حد اساسا اساء لابي بكر طول عمرنا بنشوف في الهجره ان ابو بكر كان مع النبي عليه الصلاه والسلام وكان صاحبه اذ هما في الغار وانه بيدافع عنه وبلال وابو هريره وكذا وكذا ومن تعظيمهم ما كانوا يصورونهم إلا بعض الأخطاء التي صدرت من بعض آه، آه، صانعي الأفلام وصوروا بعض الصحابة ولكن حتى لما كانوا بيصوروهم كانوا بيصوروهم من على أنهم معظمين على أنهم مكرمين على أنهم أصحاب الدين وعلى أنهم حماة هذا ال- هذا الدين آه، مصر طول عمرها بتدرس هذا وتدرسه وتحفظه عن ظهر قلب حتى هم بتح- بيحتفلوا ب- ب- ب- بالموالد وبالأعياد ما سبوا أحدا وما شتموا أحدا وما أساءوا إلى أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بل يعظمون الكل ويحبون الكل ويبجلون الكل ولذلك مصر غير قابلة للتشيع بإذن الله عز وجل مصر لن تقبل التشيع لن تقبل أذى أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إنما رسول الله أبونا لقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهاتنا فأمهات المؤمنين أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محارم لنا وأفضل من أمهاتنا التي ولدتنا ومن لم يرضى أن تكون عائشة وحفصة أمه فهو ليس بمؤمن فهو ليس بمؤمن لأن دول أمهات المؤمنين واحد بيقول لا ده مش أمي يبقى أنت مش مؤمن هكذا يقول الشيعة الصحابة الكرام هم أمتنا وهم قادتنا وهم سادتنا بلغونا الدين بلغونا القرآن الكريم بلغونا السنة الشريفة دافعوا عن هذا الدين ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمين وهكذا لازلنا في حلقتنا بإذن الله عز وجل ونستمر في عرض هذه ال- القضايا المهمة جدا جدا حتى لا ينسحب البساط من تحت أقدامنا في وقت لن ينفع فيه الندم كل منا يدعو إلى الله تعالى وإلى دين الإسلام الصحيح وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ويبغض الشيعة وأهلها ويبغض كل من يسب الصالحين إن كان الواحد فينا يبغض من يسب عالما أو شيخا دينا ويعلم عنه الديانة و- و- وصحة ال- المنهج فكيف بأن يسب أساس هذا الدين من الصحابة رضي الله عنهم إزاي ده, إزاي ده يحصل إزاي تقبل أنت إن, إن يسب رمز من رموز الإسلام كسيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة حفصة رضي الله عنها و- وأبو بكر وعمر إنما المقصود ليس هم وإنما المقصود الدين نفسه عشان تقل ثقتك في هذا الدين تقل ثقتك في هذه العبادات الحقيقة يا إخواني آه، آه، آه، المقام يطول شرحه وبإذن الله عز وجل سيطول شرحه والمرة الجاية أنا آه، واعد باذن الله عز وجل إن إحنا نتابع الأدلة من القرآن والسنة التي تبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين وكذلك فضح هؤلاء الناس هم زعلانين جدا ان انا جبت لقطه ت- تصور ياسر الحبيب وهو بيرقص في لاس فيجاس طب المره الجايه هنجيبها باذن الله عز وجل عشان برضو ايه هم يتاكدوا ان احنا م- ما ما ما بنكذبش هم اللي بيكذبوا هم اللي بيغيروا وبالمناسبه حتى اللقطه اللي كنا جايبينها وهو بيشتم فيها آه، ابو بكر وعمر في صلاته ما رضوش يجيبوها عشان يعلموا مين الكاذب ومين الصادق وباذن الله تعالى احتمال كبير جدا نجيب لكم اللقطه بتاعتهم في قناتهم اللي عرضوا عليها هذه المقاطع زعلانين جدا انا مبسوط ان هم زعلانين والله لان الحمد لله تعالى كده معناه ان احنا ماشيين صح ما دام زعلوا يبقى احنا بنتكلم صح باذن الله عز وجل وكلامنا مؤثر فيهم معانا اتصال آه، فاحنا يا اخواني ال- ال- آه، دي حاجه تاني حاجه بقى انت فين فين دورك فين دورك الشيعة بيحاولوا يتوغلوا في كل مكان في الجزيرة العربية بيحاولوا يسيطروا في في لبنان آه، زارعين حزب الله اللي اخواننا يعني بيقولوا عليه حزب الشيطان آه، آه، علشان آه، يسيطر ويبقى ليه نفوذ في لبنان وي- ويحول ما بين اهل السنة وما بين آه، وبيحاولوا يتوغلوا في سوريا وبيقتلوا المسلمين في بنياس مقتول 1200 مسلم سني أطفال ونساء فقط آه، آه، وقبلها في القصير مقتول أكثر من 300-400 طفل ب- بالسكاكين أنا شفت والله منظر يا إخواني بس أنا ما برضاش أجيب لكم المناظر دي جا- طفل عنده 10-11 سنة بيدخلوا السكين من ظهره يطلع من صدره ومن صدره يطلع من ظهره وبعد ما الولد بي- خلاص بيتنفس النفس الأخير آه، شفتهم هم بيقطعوا ودانه آه، انتقاما وحقدا على أهل السنة هم بيحاولوا وبيشتغلوا وياما أفسدوا ياما عملوا مظاهرات في الحرم وياما أثاروا القلاقل في بلاد الحرمين وياما حاولوا نبش قبور الصحابة رضي الله عنهم وياما أحرقوا وفجروا في بلاد الخليج وفي غيرها وياما قتلوا أبرياء وياما آه، آه، آه، يعني فعلا خيانات هزت التاريخ أمال مين اللي مدخل آه، أمريكا العراق ما هم ما ما الشيعة ومين اللي, اللي امريكا مستأمناه على العراق وثرواته ومين اللي مستأمناه علشان يهدم السنة واهلها في العراق طب ما هم فاخواني المسألة كبيرة انتوا بقى فين اشتغلوا ادعوا الى الله عز وجل ودخلوا الناس في رحمة الله عز وجل وانشروا مذهب اهل السنة لان ده هو الحق وده دين الله سبحانه وتعالى تعالوا معانا اتصال السلام عليكم يا احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والذي شق النوى على العرش استوى إنه أحبك في الله احبك الله وأسأل الله أن يحفظ إخواننا من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها وأن تتحدث عن هذا الموضوع موضوع الشيعة الذين هم أشد كفرا من اليهود والنصارى وأسأل الله أن يذلهم وأن يخزي يخزيهم كما سبوا أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فعلى كل إمام وداعية عز وجل أن يحذر من هؤلاء الكفرة الفجار وأسألك بالله أن تدعو لزوج أختي بالرحمة والمغفرة لأنها توفي وإلى خالتي بالشفاء العاجل وأن ينصر الله أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يرحمه رحمة واسعة ويشفي مرضانا جميعا ومرضى المسلمين آه، يعني برضو أبشركم يعني احنا أنا بقول لكم يا جماعة نشتغل وندعو إلى الله عز وجل و- وننشر الحق بين الناس ونحذر من خطر الشيعة أنهم إذا دخلوا قرية أفسدوها أفسدوها ولن يهدأوا حتى يجعلوا أعزة أهلها أذلة وهم بيتعاملوا مرة بالقوة ومرة بالسياسة ومرة بالنعومة و- وزي ما بنقول هنشوف ده كله ونفضحه على يعني ن- هنكشف كل ده بإذن الله عز وجل أمام إخواننا وبالذات المصريين علشان يبقى عندهم آه، معرفة مسبقة مين هم الشيعة أنا الحقيقة سعدت جدا بعض الأخوات النهاردة اتصلوا قالوا إحنا لما شفنا الولاد الصغيرين بتوع الشيعة وهم بيقطعوا نفسهم عرفنا إن الشيعة بتحضر أولادها علشان يقوموا بالمذهب الشيعي والباطل والضلال اللي هم بيقوموا به من من من الدماء والتجريح قالوا طب إحنا عايزين نعمل معهد شرعي إسلامي للأطفال عايزين نعلم فيه أطفال المسلمين عشر أخوات صالحات منهم محفظات قرآن ومنهم علوم شرعية ومنهم مدرسات علوم عادية اتصلوا بيا النهاردة قالوا لي عايزين نقعد مع حضرتك نقعد معاك نتكلم في ازاي نعمل معهد ونأسس معهد جيد وندعو إليه أطفال المسلمين والمفاجأة آه، آه، انهم مجمعين 100 طفل يعني قبل ما يتصلوا كان في 100 طفل موجودين فعلا عايزين يدخلوا في المعهد ده باذن الله عز وجل نلتقي قريبا ويكون المساله باذن الله عز وجل فتحه خير ويكون ل- له ل- يعني مثل هذه الجهود ومثل هذه ال- الهمم آه، تملا باذن الله عز وجل مصر وبلاد الاسلام وبلاد العرب باذن الله عز وجل آه، آه، لصد هذا الهجوم الشيعي ال- آه، الشرير معنا اتصال اخر منير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله جزاك وبركاته الله خيرا أستاذي العظيم الله يبارك و- فيك.
وأحب أصرحك بشيء صراحة يعني تتعجب منه بقدر انشراح صدري لما حضرتك بتقدم البرامج اللي هي بتتناول آيات الله في الكون من حيث النباتات والمخلوقات بقدر ضيق صدري لما أرى هذه الأمور اللي فعلا بتنكد على المسلم حياته ولكني يعني اسمح لي أن أقول إن إحنا عندنا يعني يمكن برضه متأخرين عن الأولويات أتذكر الشيخ شعراوي الله يرحمه كان بيقول ان اللغه العربيه هي المفتاح ل- وهو كان استاذ لغه عربيه الذي دخل به القران والدين الاسلامي امسك حضرتك اجيال كامله حتى لا انست اللغه العربيه ودرست الدين الاسلامي في معظم الاماكن الدراسيه كماده ثانويه ليس لها اي تاثير اعدائنا اللي هم على عقائد مختلفه بيدرسوا الدين كماده اساسيه وبيعتبروه العضد احنا نكون دعوتنا الاكبر ان احنا نفهم ديننا وندرسه لابنائنا ليس تدريس ابدا جانبي ان واحد يودي ابنه مسجد لا يدرس في نفس المدارس العامه كلها الدين كماده اساسيه هنا لن نقف على احد لان احنا مستهدفين من كافه الاديان ومن كافه اهل ال- ال- لان ياتونا عن طريق جهلنا وجزاك الله عنا كل خير وجزاكم ربنا يبارك فيك انا والله كذلك انا آه، يعني انا آه، ما بحبش اتكلم عن الشر والاشرار وببعد خالص عن الخلافات السياسيه والخلافات المذهبيه وغيره بس المشكله دلوقتي يا اخواني ان هم بداوا ينتشروا وبداوا آه، يعني في في ايه بعد اخواننا مثلا في بلاد معينه دلوقتي هم بي- داخلين من خلالها من خلال الصعيد واسوان و- وسوهاج والأ- والاماكن دي اخواننا بيتصلوا بيا من هناك بيقولوا لي، آه، آه، زواج المتعه هينتشر وفي بنات بتعرض نفسها عشان تتزوج زواج متعة وده طبعا ده أمر خطير آه، واحد تاني بيقول لي بنت جاتني بتقول إنها آه، من سوريا بس هي طبعا آه، ب- آه، من يعني من فئة معينة من هناك وجات فعلا و- بس هي كانت من الشيعة وبتحاول إنها آه، تدخل من خلال زواج المتعة وغيره آه، بتقول بيقول أنا كنت ناوي أتجوزها شهرين ولا حاجة تاني يوم لقيتها واخده فلوسي واخده حاجتي وماشيه وهكذا فالمساله لابد من التحذير منها ولابد من ال... ده غير طبعا العقائد وال- الباطله حد في الدنيا يقبل آه، ان يهان آه، ازواج النبي صلى الله عليه وسلم او آه، ابو بكر رضي الله عنه وعمر ها ولعلمكم ده مش بس كده ده هو ده اساسا هم بيطعنوا في النبي نفسه عليه الصلاه والسلام بس ده انا يعني باذن الله تعالى هنشوفه مع بعض آه، وانا هحاول باذن الله عز وجل اقتصد واقتصر قدر ما استطيع علشان تبقى الحلقات مركزه تبقى الحلقات مركزه ونبقى عندنا علم شامل وكامل ب, ب... آه، اعتقاداتهم واعمالهم وفساد امورهم ب... باقل عدد من الحلقات باذن الله عز وجل وجزاكم الله خيرا يا اخواني آه، آه، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل الوقت مر سريعا الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل آه، نلتقي بالحب التقيت بكم وبشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله لا تنسونا من صالح الدعاء وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات غدا في يوم الجمعة فإنه من خير أيامكم وصلاتكم معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي السلام عليكم ورحمة الله
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل في خلق